القلب يرتحل وتحذو حذوه البقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عجيب إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله ها أخباركم إيه مع ربنا في وسط ال ينفع وأنا في وسط الزاوية أقول بقى في وسط اللبش اللي احنا عايشين فيه ده أحوالكم مع ربنا إيه كيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا إخوتي نحن بحاجة حقيقة إلى وقفة جادة مع القلوب ولذلك هذه هي الحلقة الرابعة في الكلام عن قسوة القلب اللهم رطب قلوبنا بذكرك قسوة القلب عقوبة قال الحسن ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب قسوة القلب اللي ببساطة يجي أخ يقول أنا حاسس إن أنا عندي قسوة في القلب ببساطة كده لا ده خطير وقفنا نتدبر الآيات التي في القرآن التي تتحدث عن قسوة القلب وقفنا مع الآية الأولى في سورة الحديد في قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألم يأني ألم يأني يعني إيه ما أنشي الأوان بقى هتفضل كده لحد إمتى ألم يأني آن الأوان ولا لسه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ثم ذكر ربنا العلاج أن تخشع قلوبهم إيه لذكر الله يبقى نمرة واحد ذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك لأن يا عم الحاج خلي بالك قال رسول الله ما شاء الله الناس بتوع الزاوية بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم انا مبسوط وفرحان ان انتم بتصلوا على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله فان كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وان ابعد القلوب عن الله القلب القاسي كتر الكلام في السياسة والانتخابات والأحوال والفلوس والكورة والنسوان والعربيات والأراضي والمشاكل والهموم كتر الكلام بغير ذكر الله قسوة بيأسي القلب قال الله يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكرا ايه كثيرا كثيرا يا ترى نقدر نقول ان انت ذكرك لله كثيرا رد علي كثيرا لا هكذب على ربنا مش كثيرا الكلام الكلام الفاضي اكتر الكلام في الحياة والدنيا واحوال الدنيا اكتر عشان كده بقى قسوة القلب سمة عامة في البشر عشان كده هنقول في الآية اللي بعدها ان اللي ابتلى بقسوة القلب تلاقيه بقى خاين مش انا اللي بقول كده خلينا دلوقتي علاج قسوة القلب خمسة في هذه الآية اولا ذكر الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل وما نزل من الحق القرآن القرآن نزل القرآن على قلبك دواء يعني وانا بصلي الليلة خلف الشيخ الإمام صراحة واحد لما يجي يدور على دعاء يدعو به يلاقي ربنا بيعلمنا اهو رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار يلا يا رب خدهم في ستين دقيقة رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تذرهم يضل عبادك يضل عبادك وبعدين الآية الأخيرة رب اغفر لي قولوا آمين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا تبارا يعني خسارة وهلاك ولا تزد الظالمين إلا تبارا اللهم لا تولي علينا الظالمين اللهم لا تولي علينا الظالمين اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم اجعل ولايتنا في من أطاعك واتقاك واتبع رضاك اللهم حكم فينا الشريعة اللهم إنا نعوذ, نعوذ بك من الفلول ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اوعوا تضحكوا الناس علينا يا رب استرنا يا رب صلي على سيدك النبي صلى زيد النبي صلى يبقى ذكر الله واحد اتنين وما نزل من الحق القرآن اتنين نزل القرآن داوي قلبك بالقرآن تلاوة القرآن كسرة تلاوة القرآن ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل إياك والتشبه بالكفار تشبه بالكفار يقسي القلب اوعى يبقى لبسك شبه لبسهم او كلامك شبه كلامهم او فكرك شبه فكرهم او بيتك من جوه عيشتك شبه عيشتهم او طريقتك في الحياة شبه طريقتهم او منهجك شبه منهجهم اوعى شخصية المسلم متميزة انت مسلم موحد حبيبك وامامك النبي محمد ده قدوتك وأسوتك ومثلك الأعلى سيدنا النبي صل عليه مالكش غيره ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد من أسباب قسوة القلب طول الأمد إنك تستطيل الطريق بيقول أنا بقالي عشر سنين ملتزم أنا مرة سألت شيخ من مشايخنا الكبار أنت ملتزم من إمتى يا شيخ محمد قال ربنا يرزقنا الالتزام أنا لسه ما التزمتش لسه اللهم ارزقنا الالتزام يا رب طال عليهم الامد اللي بيقول انا الحمد لله بقالي 20 سنه بصلي الفجر ما بسيبش فجر ما تقولش كده ما تبقاش مغرور ما تبقاش معجب بنفسك الكلام ده بيقاسي القلب فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اياكم وفسق القلب الفسق الظاهر ده اللهم تب على كل عاصم مسلم اللي هو بيدخن اللي هو حالق لحيته اللي هو آه بيبص على النسوان اللي بيتفرج على تمثيليه اللي يشوف افلام الفسق الظاهر ده اللهم تب على عصاة المسلمين اخطر منه فسق القلب ان يبقى شكله ملتزم ومن جواه فاجر من جواه فاجر ان من جواه متربص عشان كده ربنا قال ايه على قساة القلب الايه الثانيه بقى قال الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلمه عن مواضعه ونس علامات بقى علامات او اعراض مظاهر قسوة القلب واحد نسوا حظا مما ذكروا به ماشي في الدين على سطر ويسيب سطر تلاقيه مضيع الفجر على طول تلاقيه عاقل والديه تلاقيه قاطع للرحم تلاقيه مبتلى بفتنة النظر في آفة عشان كده ربنا قال ايه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم سمعتها دي ولا اقول تاني اقول تاني تدفع كم الصلاة على النبي انتوا عارفين احنا البنك بتاعنا ما بيقبلش الا ايه الصلاة على النبي ما بيصرفش هي دي العملة الوحيدة عندنا الصلاة على النبي صلي عليه فوق معايا بقى وما تسرحش تاني احسن انت قاعد في التكييف الكلام ده مش ببلاش يعني الكلام ده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربنا بيقول ايه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال هي يا استاذنا لا تزال بتفيد ايه الاستمرار ولا تزال تطلع تطلع يعني ايه تشوف تظبط تطلع على خائنة منه الناس اللي ابتلوا بقسوة القلب دول يا عم الحاج لا تزال باستمرار تطلع تظبط خيانة اظبط بيبص على النسوان اظبط بيكذب اظبط بينصب عشان ياكل فلوس الناس بالباطل اظبط بينافق اظبط دايما تظبطه الحالة خاين خاين وانا قلت يا ابني اسمك ايه شيل اللي بتاع اللي في رقبتك دي اسمك محمد عمرو قلت يا دي عمرو ان اللي بيخون مرة ما بيسلهاش بيخون دايما هو خاين سيدنا النبي صلى عليه قال ايه في وصف اهل النار واصحاب النار خمسة وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه الخاين ده وانا قلت في الدرس اللي فات ان بعض الامراض القلبية بتجر كل الامراض وراها زي مرض ال- الخ... الطماع مرض الطمع لما يكون واحد قلبه مريض بالطمع الطماع تلاقيه كذاب وتلاقيه حرامي وتلاقيه نصاب وتلاقيه منافق وتلاقيه مفتري وتلاقيه كلمة ط... ادم طمع يبقى ايه كل حاجة الشر كله هتلاقيه فيه اللهم انا نعوذ بك من الطمع هو الطماع كده عشان كده سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال والخائن الذي لا يخفى لا يخفى هنا بمعنى يظهر لا يظهر له طمع وإن دق وإن وإن إيه وإن إيه دق يعني إيه صغر صغر تلاقيه بيشتري كيلو مشمش من على العربية مع عند الراجل الغلبان يقوم يسرق مشمشة يحطها في جيبه انت بتعمل ايه مش عارف بيشتري بطيخة يقوم يزق الميزان بصباعه من تحت عشان يسرق من الراجل ربع كيلو تلاقيه بي- بي عند واحد صاحبه يقوم يبص على ام صاحبه يا خاين لا يخفى له لا يظهر له طمع اي طمع يظهر يلهفه خاين ده سببه ها قلبه مش نظيف اللهم طهر قلوبنا الآية بتاع الليلة دي ودي ثالث آية نقف فيها مع قضية قسوة القلب في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب اهدنا الصراط المستقيم آيات في غاية العظمة عايزك تسمع تاني وكان نفسي اجيب لكم واحد معايا يا شيخ يقرا الايات دي كده ونشعل للمسجد قصدي قلوبكم اللهم احيي قلوبنا يا رب الايات بتتكلم عن الاماني حين يرسل نبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين سيدنا النبي لما يرسل إلى قريش ويقعد 13 سنة في مكة بعد 13 سنة شغل أسلم كم واحد 300 في رواية أخرى 240 13 سنة يسلم كم 240 سيدنا النبي كان زعلان كان حزين صلي عليه متألم ربنا سبحانه وتعالى رب قال له فلعلك باخع نفسك باخع ن- باخع نفسك يعني مهلك نفسك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا من شدة أسفه وتأسفه وحزنه وألمه إن الناس مش عايزة تسلم هيم- هيموت سيدنا صلي عليه ربنا سبحانه وتعالى آه، يعني طيب قلبه فقال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى انت تعب نفسك ليه سيدنا النبي كان متألم جدا عشان كده قلت في شريط قديم من بتوع زمان اسمه اسمعيني بقول لها نفسي انك تتحجبي تقول لي وانت مالك انت انت زعلان ليه ان انا متبرجه انا زعلان ليه انا ز... دي وراثه ورثتها عن سيدنا النبي ان انا احزن لما اشوفك انت بتحلق لحيتك ما كفايه كده بقى يا عم الحاج مش انت بتحب النبي اه لما قال لما يقول لك بقى سيدنا النبي يوم القيامه على الحوض كده وانت بتشرب من ايده ايه اللي انت عامله ده يا عم هتقول له ايه بقى خلاص مش هتحلقها تاني ان شاء الله ماشي اتفقنا طب احلف احلف انت خايف من امن الدولة الله لا يعيدهم اللهم لا تعيدهم اللهم لا تعيدهم خلاص فيها بقى عشان خاطر ربنا جل جلاله عشان خاطر سيدنا النبي خلاص طب احلف لا مش هسيبك غير لما تحلف وكسبنا واحد بالصلاة على النبي ان شاء الله مش هيحلقها تاني خلاص خلاص وعد خلاص وعد الحمد لله رب العالمين بقول ايه ان الانسان يحزن لما يشوف راجل طيب زي ده بيحب النبي وقاعد يلم يا عم خلاص بقى احنا اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اه قابل ربنا بيها بقى فبزعل ازعل اه ازعل لما اشوف برضه راجل طيب بيسلم علينا في المسجد وبنته متبرجه مش لابسه نقاب ليه ليه كده ليه كده البنت دي كل واحد ينظر اليها يكتب عليه زانيه وعليها مثلها وعلى ابوها مثله يبقى ابوها قاعد في الجامع ويتكتب عليه في اليوم ألف زانيه ليه بنته متبرجه الناس بتبص عليها فلذلك سيدنا النبي كان حزين من كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونني وتتقحمون فيه الرسول عبطك من وسطك كده ما تروحش جهنم وانت تقول له سيبني انا عايز اروح النار مالكش دعوه بيا ليه كده ليه كده عشان كده قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى فقد ابى ابى يعني رفض يدخل الجنه انت رافض لسه رافض وافق بقى اللهم ارزقنا الجنة يا رب فالرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان نفسه ان الناس دي كلها تسلم افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهذا الناس جميعا الرسول كان نفسه ان الناس كلها تسلم كل الناس تؤمن كل الناس تدخل في الدين عشان كده ربنا عاتبه عتاب شديد على هذا الحرص عاتبه عتاب شديد جدا قال وإن كان كبر عليك إعراضهم الرسول صلى الله عليه وسلم زعلان جدا طب مثلا يقول ايه ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان الحكم ابن هشام ده انسان بيفهم ما بيسلمش ليه خالد بن الوليد وعمرو بن العاص والعاص بن وائل الناس دي بت... دول ناس بتفهم وتعرف الاصول فكبر عليه اعراضهم صلي عليه صلى الله عليه وسلم يعني كبرت عند النبي يعني كبيره ليه دول مش عايزين يؤمنوا وانا بقول لك لو انا ولا انت قعدت 13 سنه اقول لهم انا رسول الله يقول كذاب انا رسول الله كذاب انا رسول الله كذاب الواحد يشك في نفسه صح ولا لا فكبر على النبي اعراضهم ربنا بي بيقول لسيدنا النبي وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين انما يستجيب الذين يسمعون الناس دي ما بتسمعش ما بيسمعش ولو سمع كلام يفتت الحجر فلذلك ايها الاخوه ال الانبياء جميعا سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يأتي يقول يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط ويأتي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد في أنبياء عاش يدعو قومه مئة سنة تسعمائة سنة ومات ولم يسلم له رجل واحد الشاهد ان النبي من هؤلاء يتمنى فاذا تمنى ده كلام ربنا القى الشيطان في امنيته ولان الانبياء معصومون يصحح لهم بعد الخطا مباشره هذه عقيدتنا إنما يخطئون ليشرعوا ويصحح لهم فهم فهم معصومون فنريد أن نعمم المسألة الآن خلاص خلصنا من قضية الأنبياء إن النبي إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته إحنا بقى وده بنسميه في الفقه قياس أولوي قياس إيه يعني من باب أولى النبي إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أما لو أنت بقى تمنيت اسمك إيه أحمد ولا عمرو ولا محمد ولا الحاج محمد إذا إذا تمنى الشيطان يعمل إيه ألقى الشيطان في أمنيته واحد بيتمنى يتجوز فلانة وواحد بيتمنى شغلانة واحد بيتمنى مليون وواحد بيتمنى يبقى نائب في البرلمان واحد بيتمنى يبقى رئيس أماني في أماني خايبه عبيطة والأماني دي هي اللي بتودي جهنم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني هي دي مصيبة الأماني إن واحد بيتمنى إن هو يبقى غني وعنده فلوس كتير ويستمتع بشهوات الدنيا بيتمنى ويجي الشيطان بقى يعمل ايه فيه ايه ها؟ القى الشيطان في امنيته يروح الشيطان كابس على نافوخه ويقعد يقول له ايوه انت معاك قرشين القرشين دول هتشغلهم هيجيبوا 2 مليون وال2 مليون تستورد بقى و... ولما تستورد يعملوا لك 10 مليون وال10 مليون هتروح انت مبحترهم يعملوا 100 مليون وال100 مليون ببساطه يعملوا مليار سهله جدا ما هو فلان ده كان ايه ولا فلان ده كان ايه ما كلهم كانوا كده الشيطان قاعد ايه عارفين قصه عمونا الشيخ ابو اسحاق الله يرحمه ربنا يشفيه ويعافيه يا رب العالمين اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم انزل عليه رحمة من رحماتك تهدي بها قلبه وترضيه وتشفيه كان زمان يحكي لنا قصة يقول ان كان في واحد ايوه قروي بيتاجر فكان بيتاجر في البيض يجيب عشر بيضات يروح يسوق يبيعهم في السوق يكسب يشتري 15 بيضه ال 15 بيضه يروح يبيعهم تاني مره يجيب 30 بيضه باع ال 30 بيضه تاني مره جاب 60 بيضه ففي يوم كده عمل صره بيض كبيره كده وعاده ما بتوع البيض يعلق البيض في السقف عشان ما يحطوش على الارض يتكسر هو ربطه بصره ها ومعلقه في السقف وقاعد بقى نايم على ظهره كده وبيحلم هي الامانيه بقى قال ايه بكره الصبح ابيع البيض ده واشتري بثمنه آه، نعجه عشر ووراها اتنين تولد اتنين يبقوا وراها اربعه ابيعهم واجيب بقره والبقره عشر ووراها واحد تولد ويبقوا اتنين ابيع الاتنين واجيب بقره تاني وبعدين ابيع البقره التانيه بقى الاولانيه واتجوز اه اتجوز بقى واعمل فرح واهيص وبعدين مراتي تولد وتجيب واد اه ويوم السبوع بقى ارقص كده وراح شايل العصايه من جنبه واقول انا ابو الواد راح ضارب البيض اتكسر فوق دماغه ضرب البيض اتكسر نزل فوق دماغه بقى صفار وبياض ورا- وضاع الحلم كتير من شبابنا بيحلم كده وهو رائد على الحصيرة وحلمه في الآخر فين يده, يده والحصير مفيش أحلامه بس ما بيشتغل بيلعبوا مش بتاع شغل الدنيا فالشاهد ايه ان هذه الاماني اسمها كده قالوا كده قال السلف الاماني حبائل الشيطان الاماني ايه حبائل الشيطان الشيطان بيحبل لك الامنيه ويكبرها ويضخمها ويلمعها اللي هي بيسموها بقى في زماننا باسم اسم العصر اسمها احلام اليقظه بيحلم ويحلم ويحلم ودي مصيبه كبيره جدا مصيبه في ايه ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم اللي قلوبهم سليمة اللهم أصلح قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم اجعل قلوبنا سليمة اللي قلبه سليم ما بيقبلش الأماني بيعيش الواقع بواقعية يعيش الدنيا على قد اللي هو في ايده بالظبط دايما اقول له معاك جنيه تاجر بجنيه معاك عشرة تاجر بعشرة ما تتاجرش بفلوس الناس ما معاكش اشتغل عند الناس لكن ما تحلمش عيش الواقع عيش على قدك الشرع امرنا بكده عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ما لي وللدنيا إنما أنا في الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها هي الدنيا كده ما بتعدي عليها مش بتعيشها لازم تبقى فاهم الحياة أن الله خلقنا لنعبده لذلك الأماني كما قال ابن القيم عليه رحمة الله بحر لا ساحل له اللي بيتمنى بقى اخره ايه ها ملوش اخر ملو... ما هو بيتمنى ح... ما فيش حرج على الاماني بيتمنى بحر لا ساحل له ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الاماني دي تبقى فتنة فتنة ولذلك احيانا واحد بيحلم احلام اليقظه دي وي- ويفكر ان الاحلام دي حقيقه فيتعامل على انه هو باشا وهو الحقيقه ان هو مش لاقي مسكين احيانا زي ما بقول كده اعفى لحيته وعاش الاماني عايز يبقى الف كتب ويعمل ويبقى و... الاماني كبرت عنده فبيتعامل مع الناس على انه شيخ والحقيقه هو مش شيخ هو مسكين جاهل ما يعرفش حاجه في الدين لكن هو فكر ان هو بقى شيخ وتخن ودن الجدي بقولة يا سعد اللي رايح يقولوا له يا شيخ وجاي يقولوا له يا شيخ ففكر ان هو شيخ بجد وهو مش شيخ ولا حاجه فالشاهد ايه هذه هي الاماني ليجعل ما يلقي الشيطان ايه فتنة يبقى فتنة بقى فتنة للذين في قلوبهم مرض
اللهم طهر قلوبنا اللهم اشف مرض قلوبنا مرض القلب بشبهة وشهوة
مرض القلب بشبهة وشهوة أمراض الشبهات إن يبقى عنده شبهة في الدين الشبهة دي بتريه الباطل حقا وما من مسألة في الدين النهاردة إلا وقد أثيرت عليها شبهات زي ما بقول كده بقول للراجل الطيب ده اقفل لحيتك يا عم الحاج يقول لي هي فرض اقول له اه فرض هيطلع من هنا واحد تاني يقول له لا يا عم مين اللي قال لك ان فرض يقول له الراجل اللي كان هنا ده اسمه اسمه محمد حسين يقول له يا عم ده ما يعرفش حاجه آه، مين اللي قال لك انها فرض انا بقول له سيدنا النبي قال صلي عليه صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى النبي قال كده والحديث في صحيح البخاري انا بقول لك اهو يا عم الحاج عشان ما ترجعش في كلامك تاني احنا خلاص حلفنا وخدنا العهد والميثاق ها فيقول له فقول له هي طاعة النبي فرض ولا سنة طاعة النبي فرض ولا سنة طب هقول لك انا عشان بس اصل انا خايف لحد يضحك على الراجل الطيب ده وياخده مننا تاني ها؟ ال- طاعة ربنا فرض ولا سنة طاعة ربنا فرض ربنا بيقول لنا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ده بيبقى طاعة الرسول ايه فرض ويقول لك اعفوا اللحى تبقى ايه خلصت عايزة كلام تاني هي دلوقتي لو واحد قال لي لا مش فرض اقول له انت حر انا هعمل له ايه براحته بقى لكن الرسول امر وامره يفيد فرض انك فرض انك انت تطيعه وتسمع كلام وزي ما قلت لك كده لو انت مؤمن معايا انك هتقابل سيدنا النبي صلي عليه يوم القيامة على الحوض بيسقي الناس بايديه هيقول لك أأمرتك بهذا لأن العبد يبعث يوم القيامة على ما مات عليه زي ما هتموت هتقابله لما تقابله يقول لك انا مرتك بكده حضر جواب بقى شوف وانت واقف قدامه تبقى مكسوف تقول له والله يا سيدنا النبي اصل ال- بالصلاه على النبي بقى يا سيدنا النبي بقى مش هينفع بقى اصل يوميها مفيش كلام انتهت هيقول ايه سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زي ما نقول كده ان دي شبهه في الدين الشبهات اللي في الدين بقى يطلعوا شبهه على تطبيق الشريعه هتقطعوا رقاب الناس يا عم مين اللي قال هي الشريعه تقطيع رقابه بس الشريعه مش كده ده الشريعه رحمه الشريعه سعاده الشريعه خير وبركه للامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد واحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا بركة بركة الشاهد إيه مرض شبهة أو مرض شهوة مرض الشهوة فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وأكثر القلوب في هذه الزمان وأكثر القلوب في هذا الزمان مريضة مرض القلب بالشهوات تلاقي قلبه مريض ضعيف قدام الفلوس قلبه مريض ضعيف قدام النسوان قلبه مريض ضعيف قدام المناصب قلبه مريض ضعيف قدام اللبس والمظاهر قلبه مريض ضعيف قدام المدح والثناء والتعظيم في وكل واحد في تكة وأحسن حاجة يا أخي إنك أنت تبقى عارف مرضك تبقى عارف نقطة ضعفك عشان ما يدخلكش منها الشيطان ويعمل ايه اه ليلقي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فاللي بيحب المدح والثناء إن الناس تقول له يا يا سماحة الشيخ والتاني بيقول بيحب ان الناس تقول له يا سعاده الباشا والتالت بيحب ان الناس تقول له آه، يا سعاده ال- المدير حضرتك استاذ ورئيس قسم في ناس كده هو بيحب كده انه يفخم ويعظم بالباطل دي نقطة ضعفه واذا حد فخمه ونفخه ما هم قالوا للنبي كده صلي عليه صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان يحب الفخر فاعطه كلمة في ناس كده ابو سفيان بيحب الفخر في ناس كده بيحب ان هو تنفخه ت- تعظمه توقره تبجله آه، تكبره واذا عملت كده تاخد منه اللي انت عايزه او هو من اجل ذلك يتنازل عن الدين فتنه فتنه اللي في قلبه مرض الشهوات شهوه النساء ده اللهم تب على كل عاص مسلم زي ما ربنا قال ولا تزال تطلع على خائنة منهم تفتح تليفونه تلاقي صور وحشة تفتح الكمبيوتر بتاعه تلاقي أفلام وحشة تفتح تلفزيونه تلاقي قنوات وحشة تفتح الكمبيوتر بتاعه الانترنت تلاقي مواقع وحشة ألا تستحي من الله ربنا شايفك وشايف اللي انت فيه انا كنت بقول زمان اللي بيصلي وعلبة السجاير في جيبه لا تقبل توبته لانه هو ساجد بيقول يا رب اغفر لي تبت الى الله بس انا هعصيك تاني بعد ما اخرج ما علبة السجاير 20 سيجارة في جيبه يبقى بيقول له تبت وهعصيك تاني اغفر لي وهعصيك تاني يغفر له لا يمكن فنفس الشيء اللي التليفون في جيبه وربنا بيصلي وهو بيصلي لربنا ربنا شايف اللي على التليفون ولا مش شايف شايف يعلمه حتى لو كان التليفون مقفول طب هتقول له ايه هتقول له ايه اين الحياء من الله فين الحياء من ربنا بقى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض اللي بقلبه مرض الفتنة دي ودي من اخطر معاصي القلوب علمك بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك انك تبقى عارف ان في حتة في قلبك هنا مش نظيفة فيها مشكلة وتبقى عارف ان ربنا شايفها وساكت ما بتنظفهاش قال العلماء هذا يستجلب المقت يكرهك ربنا لأن في عدم توقير لله سمعنا في الصلاة ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ازاي انت ما بتوقرش ربنا في- في قلبك انك انت تعلم اطلاعه على خبثك وانت صابر على ذلك ساكت ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم اللي قلبه قاسي مصيبته الكبيرة ان قسوة القلب دي ما تخليهش حاسس بعظمة الجرم الاجرام بعظمة الذنب بضخم بضخم ضخامة الذنب مشكلة كبيرة ان قسوة القلب خليه بيغلط ويغلط ويغلط ويغلط ويغلط ومش دريان اللهم طيب قلوبنا بذكرك اللهم رطب قلوبنا بذكرك طب العلاج ايه قال الله وليعلم الذين أوتوا العلم العلم اتعلم بقى دين عايزين نبطل كلام في السياسة ونتكلم في الدين عايزين نبطل كلام في الدنيا ونتكلم في الدين عايزك تبدأ تتعلم المسجد ده عنده سبعة أيام يوم درس عقيدة ويوم درس فقه ويوم درس تفسير ويوم درس سيرة ويوم درس أصول ويوم درس حديث ويوم درس مصطلح دين نتع... نبدأ نتعلم دين لازم علم هو العلم اللي هيخليك تفهم بعض الناس النهارده ناسي ان في شيطان قاعد يفكر والشيطان عمال يوسوس له ودي ودي ودي ودي ودي ودي ودي. وهو م- ناسي ان في حاجه اسمها الشيطان هو اللي عمال يقول له وهو مش واخد باله ان اللي بيقول ايه ان اللي بيقول له في ودنه ده ده الشيطان اللي بيوسوس لك في دماغك تفكيرك ده فكرك ده وسو- وسوسه شيطان امانيك دي من الشيطان فاللي بيمحو الامور دي انك تتعلم كنت لسه امبارح بتكلم في منزله العزم اللهم قو في رضاك ضعفنا بقت سمة عامة في الأمة النهاردة الضعف ضعف الدين كتير من الناس يقول أنا نفسي أتوب بس مش قادر صح ولا لا آه أنا نفسي أتوب أنا عايز أبطل سجاير بس ادعي لي أنا عايز أبطل أبص على النسوان ادعي لي أنا عايز عايز ادعي لي طب ما أنا أدعي لك آه بس القضية مش بالدعاء بس لازم لك إيه عمل عمل إنك تعمل فبقول في العزم إيه إباء القلب إباء القلب أن يخالف العلم وذلك بشيم برق المراقبة واضح ولا ترجم تدفع كام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الكلام اللي أنا بقوله بقى إنك تتعلم لو ما فهمتش الكلام اللي أنا بقوله ده يبقى مش هتعرف تعملها مش هتعرف يبقى عندك عزيمة على الطاعة الكلام ده نجيبه منين تتعلمه اتعلمه فين في المسجد فين الدروس قدامنا فرصة النهاردة ربنا يستر والله انا خايف احسن تجعلون اضحوكة العالم وترجعوا آه، اسمه ايه تاني تبقى مصيبة كبيرة هيقفلها زي الاولاني خلي بالكم فالشاهد ايه صلي على النبي صلي زيد النبي صلاه زيد صلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نتعلم وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربهم العلم يعمل ايه فتخبت له قلوبهم الإخبات اللهم اهد قلوبنا فتخبت له قلوبهم يحصل للقلب الإخبات قالوا الإخبات منزلة الإخبات الإخبات هو نزول المأمن وضمانة من التردد والرجوع الإخبات يا ابني ان يبقى وصلت لدرجة بس لا متردد ولا هرجع انا لا اريد الا الله الجملة اللي برددها بقالي 16 شهر احفظها مني قال ما افضل ما يتقرب به العبد الى الله قال أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو عارف يا أخي إن ربنا يشوف قلبك دلوقتي ربنا شايف قلبك صح؟ شايف ايه في قلبك ربنا يرى ايه في قلبك دلوقتي حالا الان في هذه اللحظه اللهم استرنا انا خايف لا يكون ربنا شايف في قلبك حاجة وحشة فيغضب عليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك قلبك أن يطلع الله على قلبك فيرى يرى ايه انك لا تريد من الدنيا والاخره الا هو ماذا تريد بس حررها بقى الله ماذا تريد رضا الله وايه كمان بس بس حررها بنسميها توحيد القصد وتوحيد المقصود انا اريد رضا الله وايه كمان خلاص مش عايز حاجه تاني مش عايز حاجه تاني ابدا في الدنيا اللي يقول لي انا اريد رضا الله ويسدد ديوني غلط ليه كده يقول لي اه معك حق ما هو اذا رضي عني هيسدد ديوني اقول له لا غلط اذا رضي عنك هيرضيك انا اريد رضا الله ويشفيني لا رضا الله بس ما هو اذا رضي عني يشفيني لا مش هيشفيك قد يشفيك وقد لا يشفيك ولكن هيرضيك ولو قطعك حتت برضه تبقى راضي لانه راضي رضي الله عنهم ورضوا عنه اهم شيء في الدنيا رضا ربنا وعارف يا عم الحاج اللي يبقى توحيد الهم ده عنده ماذا تريد رضا الله وايه كمان بس ربنا بيحميه بقى في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال له يا ربيعة سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة احنا كده طولنا ولا لسه اما تزهقوا مني قولوا وانا امشي لسه عم الحاج ما زهقتش طيب ده باين عليه زهق صراحه صح. آه قال سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة اللهم ارزقنا مرافقة النبي في الجنة قال أوشيء غير هذا قال لا شيء غير هذا ربيع بن كعب قال إيه فظل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يسألني شهرا كل يوم يقول لي سلني أقول أسألك مرافقتك في الجنة فيقول لي أو شيء غير هذا أقول لا شيء غير هذا فلما طال ذلك علي شهر قلت لو سألني بعدها لأقولن له زوجني فلم يسألني بعدها حماية إلهية أنت لما توحد الهدف أنا أريد رضا الله بعد كده تيجي تقول لنفسك أنا نفسي في إيه تاني ما تلاقيش انا نفسي في ايه رضا ربنا وايه كمان بس بس وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم الاخبات ان تبقى القلوب مطمئنه وراضيه وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم يبقى العلاج الثاني لهذا المرض مرض الأماني التي ينفخ فيها الشيطان ويلقي فيها الشيطان حاجتين اتنين العلم والهداية ثلاث حاجات العلم الإخبات الهداية الهداية اللهم اهد قلوبنا كان عندنا زمان شيخ راجل كبير في السن من الناس الطيبين الكبار السن من الفيوم كان بيأذن في المسجد عندنا واحنا وانا صغير كده فكنت كنت اقول له ادعي لي يا عم محمود فيقول لي ادعي لك بايه؟ اقول له ادعي لي ربنا يهديني يقول ما انت مهتدي وحلو اهو اقول له ابدا ده ربنا علمنا 17 مرة كل يوم نقول اهدنا ربنا علمنا نقول ايه اهدنا الصراط المستقيم كل يوم 17 مرة اوعى تفكر نفسك مهتدي وحلو اهو انت لا مهتدي ولا حلو قال أب ابو مدين ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم انه عنك غير راضٍ إذا قلت أنا مهتدي وحلو تبقى لا مهتدي ولا حلو اللي يعرف ربنا ويعرف نفسه يعرف ان هو مذنب اللهم تب علينا يا رب اللي يعرف حق ربنا عليه ويعرف آفات نفسه وذنوبه يبقى ما يطمنش أبداً زي ما قلت لكم سيدنا النبي صلي عليه وهو سيدنا النبي سيد ولد آدم خير خلق الله غفر له ما تقدم من ذنبه ومع ذلك قال إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا ده مين سيدنا النبي أمال أنا شايفك مطمن قوي كده ليه إذا كان النبي نفسه مش مطمن قال لا أدري ما يفعل بي ولا بكم أمال أنت مطمن ليه جبت الطمان ده كله منين إيه؟ سيدنا عمر بن الخطاب وهو بيموت يقول ويلي وويل امي ان لم يرحمني ربي سيدنا عمر وهكذا لو مشيت بقى سيدنا علي بن ابي طالب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا عبد الله بن مسعود الثلاثه يقولوا لو اعلم ان الله قبل مني خطوه ما احببت البقاء في الدنيا مش مطمنين امال الناس المطمنه دي جاب منين ده اسمه بقى الغرور العجب معجب بنفسه رؤية النفس ودي المصيبة الكبرى اللي هي المعاصي القلبية اللي هي أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر اللهم تب علينا يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كبر انك تشوف نفسك شوف نفسك صاحب حق على الله شوف عبادتك انك تبقى راضي عن نفسك راضي عن اعمالك دايما انظر الى اعمالك انها معيوبه وناقصه وان الله يستحق منك افضل من هذا اخوتي انا احبكم في الله احذركم قسوه القلب واياكم والاماني اياكم والاماني وإياكم ووسوسة الشيطان واحذروا أن ترضوا بأعمالكم بل انظروا دائما أن الله له حق عليكم أكبر مما تفعلون بذا تنجو إن شاء الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين وكتبت لنا الجنة بغير حساب آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد يسير القلب يرتحل وتحلو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عجزي وشوقي مسرع عجيب